من له أذنان للسامع فليسمع المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقار البابوي بالأنبرويز بالعباسية يقدم لكم إذا ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث عن القديس بولس الرسول
ما يقوله الروح للكنائس بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين احنا في صوم الرسل واريد بهذه المناسبه ان اكلمكم عن رسول يعتبر اعظم الرسل بلا منافس وهو القديس بولس الرسول القديس بولس الرسول هو اكثر واحد كتب في العهد الجديد يعني كتب 14 رسالة وال 14 رسالة فيهم 109 إصحاحا بينما الأناجيل الأربعة كلها فيها 89 إصحاح يعني رسائله أزيد من الأناجيل الأربعة بعشرين إصحاح يعتبر الثاني في من كتبوا في الكتاب المقدس الأول هو داوود النبي والثاني هو بولس الرسول هو إنسان لم يكن من الاثني عشر رسولا ولا كان من السبعين رسولا جه بعدهم ولكن أول ما دخل دخل بطريقة جدية فكانت كرازته أعظم من الجميع كرز في أورشليم وفي انطاكيا وفي قبرص وفي آسيا الصغرى وفي بلاد اليونان وفي أوروبا وكرز في روما وهو الذي أسس كنيسة روما ظهر له السيد المسيح في طريق دمشق ودي موجودة في سفر أعمال الرسل إصحاح تسعة ودعاه لكي يكون رسولا وإناء مختارا ظهر له أيضا مرة أخرى ودية في أعمال 18 في كورنثوس ظهر له في رؤية وقال له لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك لما كان في كورنثوس ظهر له أيضا في أعمال إصحاح 22 وقال له ها أنا مرسلك بعيدا إلى الأمم وظهر له مرة أخرى وقال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا في أعمال الرسل إصحاح 23 آية 11 يبقى كأن المسيح ظهر له أربع مرات أربع مرات مرة في أعمال الرسل إصحاح تسعة لما دعاه ومرة لما كان في كورنثوس في أعمال الرسل إصحاح 18 ومرة تالتة لما قال له ها أنا أرسلك بعيدا إلى الأمم ومرة رابعة لما قال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا ما فيش ولا رسول زر- ظهر له السيد المسيح بعد الصعود أربع مرات غير بولس الرسول مركزه أيضا هو الوحيد الذي صعد إلى السماء الثالثة وسمع أشياء لا ينطق بها في 2 كورنثوس 12 وأيضا هو الذي قال وأنا تعبت أكثر من جميعهم يعني تعب أكثر من جميع الرسل وطبعا قبل كده قال كلام التضاع دي في كورنثوس الأولى 15 وأيضا هو الذي قال إنه تكلم بألسنة أكثر من الجميع وأيضا قال لئلا أرتفع من كثرة الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد يعني كان ليه ربنا اداه إعلانات كثيرة وخوفا عليه من الإعلانات الكثيرة أعطاه شوكة في الجسد والشوكة اللي في الجسد دي قيل فيها ثلاث آراء إما كانت حمى بتتعبه بين الحين والآخر حمى ملاريا أو إنه ضعف في نظره عشان قال أكتب إليكم بحروف كبيرة أو دمامل وحاجات في جسمه عشان كده كانوا بياخدوا مناديل أو مآزر من على جسده فتشفي الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة هو أيضا في مركزه صنع الرب على يديه قوات كثيرة كما ورد في أعمال 19 قوات غير معتادة من معجزاته أيضا أن هناك جارية كان بها روح عرافة وكانت تضل الناس فبولس الرسول بالسلطان أمر هذه الروح أن تخرج منه بعد كده مسكوه وضربوه بالعصية إلى آخره من ضمن معجزاته أيضا أنه أقام افتيخس من الموت كان بولس الرسول بيوعظ وافتيخس ده كان قاعد في الدور الثالث في جنب طاقة وعينيه أثقلت بالنوم فوقع من الدور الثالث فمات اوعوا تقولوا دي تصريح ان الواحد ينام اثناء العظة بدليل ان افتيخوس نام اثناء ما كان بولس الرسول بيوعظ افتكروا انه نزل ومات بولس الرسول نزل واعتنقوا عانقوا وقال روحه لا تزال فيه وسلمه للناس صاحي وقام يمشي دي وردت في أعمال الصح عشرين أيضا بولس الرسول ضرب عليم الساحر بالعمى فلم يعرف أين يمشي والناس قضوه لأنه كان يقاوم كلمة الله ومن معجزاته أيضا عقوبته لخاطئ كورنثوس كما ورد في كورنثوس الأولى الصح خمسة بولس الرسول كان له تلاميذ كثيرون من ضمن تلاميذه لوقا البشير ومن ضمن تلاميذه مرقس البشير اللي بت- كروز الديار المصرية ومن ضمن تلاميذه تيموثاوس اللي هو كتب له رسالتين ومن ضمن تلاميذه تيتوس اللي ك- بولس الرسول كتب له رسالة له تلاميذ أيضا تيخيك تيخيكوس وأرسترخوس ونمفاس وأكلة وبرسكلة وفيبي الخادمة الشماسة وديماس اللي تركوا ومجموعة كبيرة جدا ذكرهم في رمية 16 هو في رسائله كتب 14 رسالة محتوياتها أكتر رسول اتكلم عن النعمة أكتر رسول اتكلم عن النعمة هو بولس الرسول وبخاصة في رسالته إلى رمية ورسالته إلى غلطية واتكلم عن النعمة والمجهود البشري والأعمال وهو أكتر واحد اتكلم ضد التهويد ضد اليهود الذين أرادوا انهم يهودوا المسيحية واكتر رسول اتكلم على خدام الكنيسة الاسقف وشروطه القسيس وشروطه الشماس وشروطه الخادمات في الكنيسة الارامل الصغار والكبار الى اخره واكتر رسول اتكلم عن المجيء الثاني وعن القيامه وعن اجساد القيامه وعن الاختطاف اتكلم كتير عن القيامه في كورنثوس الاولى 15 والفصل ده بنقراه في البولس اثناء الجنازات واتكلم عن الاختطاف في تسالونيك الأولى إصحاح أربعة أكتر واحد اتكلم عن المواهب الروحية في كورنثوس الأولى 12 وأكتر واحد اتكلم عن الألسنة في كورنثوس الأولى 14 وأكتر واحد اتكلم عن المحبة في كورنثوس الأولى 13 اتكلم عن المعمودية واتكلم عن لاهوت المسيح واتكلم عن البتولية في كورنثوس الأولى سبعة اتكلم عن محبته لليهود في رمية إصحاح تسعة آية ثلاثة قال وددت لو أكون أنا محروما من المسيح من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد وأيضا اتكلم ضد التهويد فبيحاول أنه يوزن بين الأمرين بولس الرسول خدم مع برنابة أوقات كتيرة يقولوا بولس وبرنابة وخدم مع سيلة أوقات كتيرة يقول بولس وسيله وخدم مع أبولس بولس وأبولس كما ورد في كورنثوس الأولى إصحاح ثلاثة وتكلم عن الافتقاد في الخدمة فقال لزميله برنابة هلم نرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها باسم الرب كيف هم يعني أكتر واحد يدينا درس في الافتقاد هو بولس الرسول بولس الرسول كانت له مشكلة ايه المشكلة دي زي ما قلت لكم ما كانش من ال 12 رسول ولا من السبعين فالبعض اعتبروه ليس رسولا والبعض اعتبروه تلميذ للرسل ودي كانت ممكن تعطل خدمته وتعطل رسالته لذلك نرى بولس الرسول بيدافع عن نفسه يعني يمكن كتير منكم في الروحيات يقولوا مش أصول الإنسان يدافع عن نفسه بولس الرسول دافع عن نفسه في هذا الموضوع ليس من جهة انه يبرر نفسه لكن من جهة انه يثبت رسالته يثبت رسالته ففي الدفاع عن نفسه وفي كلامه عن افضليته بقى يقول انا افضل انا افضل انا افضل مش افضل لا دافع افضل يعني اكثر فضلا يعني يقول ايه في كورنثوس الثانية الصح 11 أقول أيضا لا يظن أحد إني غبي وإلا فاقبلوني ولو كغبي لا أفتخر أنا أيضا اقبلوني ولو كغبي لا أختفر أنا أيضا كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه وبعدين يقول إني لا أقل عن أحد من الرسل أهم عبرانيون فأنا أيضا أهم إسرائيليون فأنا أيضا أهم نسل إبراهيم فأنا أيضا أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل يعني يمكن واحد فيكم بيقول لي ازاي بولس الرسول بيقول كده ما هو بيقول كمختل العقل يعني ما تزعلوش يقصد علشان ما تقولوش ان انا مش رسول او ان انا تلميذ للرسل فانا افضل في الاتعاب اكثر في الضربات اوفر في السجون اكثر في الميتات مرارا كثيره من اليهود خمس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدة ثلاث مرات ضربت بالعصي مرة رجمت ثلاث مرات انكسرت بي السفينة ليلا ونهارا قضيت في العمق بأسفار مرارا كثيرة بأخطار سيول بأخطار لصوص بأخطار من جنسي بأخطار من الأمم بأخطار في المدينة بأختار في البرية بأختار في البحر بأختار من أخوة كذبة في تعب وكد في أسهار مرارا كثيرة في جوع وعطش في أصوام مرارا كثيرة في برد وعري عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس من يضعف وأنا لا أضعف من يعثر وأنا لا ألتهي قال الكلام ده كله وقال اتعابه دي كلها اللي اكتر من الرسل احسن حد يقول ان هو مش الرسول قال في حد منهم تعب زيي انا افضل انا اكتر ليس لكي ياخذ مجدا من الناس انما لكي يثبت آه، رسالته ولذلك غير كده كان دايما يقول في رسائله بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله كما بدأ رسالته الثانية لكورنثوس ورسالته إلى أفسس ورسالته إلى كولوسي وفي رسالته الرمية يقول المفرز لإنجيل المسيح وفي رسالته الغلطية يقول بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب ده الراجل اللي إيه بيشكوا في إرساليته بالإضافة إلى الدفاع عن رسوليته دافع في مرار أخرى مرات تانية هو يعني بعضكم ربما بيفتكر ان الدفاع عن النفس ده خطية لكن بولس الرسول اكتر واحد دافع عن نفسه وكان روحيا في ذلك ففي اعمال 16 كانوا ضربوهم ورموهم في السجن وبعدين أطلقوهم فبولس الرسول قال ضربونا جهرا ضربونا جهرا غير مقضي علينا يعني ما فيش تحقيق ومفيش قضاء ضربونا جهرا غير مق- غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان هو وسيله والقونا في السجن فهل الان يطردوننا سرا كلا بل لياتوا هم انفسهم ويخرجونا يبهدلونا في ال- في العلن ويعتذرونا في السر مش ممكن فلما اخبر الجلادون والولاه بهذا الكلام اختشوا انكسفوا لما سمعوا انهم رومانيان فجاءوا وتضرعوا اليهما واخرجوهما وسالوهما ان يخرجا من المدينه فخرج من السجن ودخل عند ليديا بائعه الارماء يعني راجل بيحافظ على كرامته وبيدافع عن نفسه في دفاع أخ- اخر ده في أعمال 16 في أعمال 22 لما أمر الوالي إن ياخد بولس ويجلدوه كان هو قاعد يتكلم عن إيه اللي حصل وإيه الرؤية اللي جات له من المسيح وإن المسيح قال له ها أنا أرسلك بعيدا إلى الأمم فاليهود لما سمعوا الكلمة دي هاجوا ماجوا ورفعوا أصواتهم وقالوا إيه خذ مثل هذا من الأرض لأنه لا يجوز له أن يعيش وكانوا بيصيحوا بيعملوا هيصة فالأمير قال لهم خدوه وافحصوه بجلد بجلدا- جلدات وشوفوا حكايته ايه اول ما مدوه للصياد وجم يجلدوه قال لهم ايجوز لكم ان تجلدوا انسانا رومانيا غير مقضي عليه هل من حقكم انكم تجلدوا رجل روماني غير مقضي عليه يعني ما اتحكمش في القضاء والقضاء حكم عليه فأول ما سمعوا كده راحوا للأمير وقالوا له الحق ده بيقولوا إنه روماني فجاله الأمير وقال له هل أنت روماني؟ قال له أيوه فقال له الأمير أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية فقال بولس أما أنا فقد ولدت فيه ولد في طرسوس في بلد رومانيه فجم طبعا اختشوا منه وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يجلدوه واختشى الأمير لما علم أنه روماني ولأنه قد قيده ونجي من الجلد مرة تاني كان اليهود و- عايزين يموتوه وقاعدين يهيسوا ويعملوا كلام كتير فالولاه أرادوا أن يسلموه لليهود ما لو سلموه لليهود كانوا هيفترسوه فبولس الرسول الكلام ده في أعمال 25 قال لهم إيه بولس الرسول قال أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم أنا واقف قصاد كرسي ولاية قيصر ولاية تبع قيصر حيث ينبغي أن أحاكم وأنا لم أظلم اليهود في شيء ولا أحد يستطيع أن يسلمني لهم ولا أحد يستطيع أن يسلمني لهم إلى قيصر أنا رافع دعواي قال للأمير قال له أنت هتسلمني اليهود مش من حقك تسلمني لليهود أنا واقف أمام كرسي ولاية قيصر ولا يستطيع أحد أن يسلمني له إلى قيصر رفعت دعواي قالوا له إلى قيصر تذهب وما رضوش يسلموه لليهود راجل عارف مركزه وبيدافع وما يتخدش كده في الطراوة من غير ما حد يحس بيه راجل كمان كان عنده ذكاء فمرة كانوا اليهود هايدين عليه فبص فيهم فلقى فيهم قسم من الصدوقيين وقسم من الفريسيين الصدوقيون لا يؤمنون بالقيامة من الأموات ولا يؤمنون بأرواح ولا بالعالم الآخر والفريسيين متمسكين فأول ما لقى أعداؤه فيهم فريسيون وفيهم صدوقيون قال لهم إيه قال صرخ في المجمع وقال أيها الرجال الأخوة أنا فريسي ابن فريسي وعلى رجاء قيامة الأموات أنا أحاكم فالفريسين لما عرفوا ان ده فريس ابن فريسي وعايز يحاكم على رجاء قيامة الأموات والصدوقيون ما عندهمش قيامة أموات اختلفوا الاتنين في بعض وقعدوا يخبطوا في بعض وهو اتنفد من الحكاية والفريسيين قالوا لسنا نجد شيئا رديا في هذا الإنسان إن كان روح أو ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله لأن الصدوقيين لا يؤمنوا بروح ولا بملاك وخرج الراجل نفد من الموضوع احنا امام شخص ذكي وشخص يعرف هو ماشي فين وايه حقوقه وايه واجباته وامتى يدافع عن نفسه على فكرة لما قال لهم أنا واقف أمام كرسي ولاية قيصر وإلى قيصر رفعت دعواي وقالوا له إلى قيصر تذهب هو كان عايز يروح لروما علشان يبشر بالمسيح في روما فقال أنا أرفع دعواي لقيصر يودوني روما وودوه روما ب- بمملكة بحراس وبناس وكله وراح بلاش لغاية لما وصل هناك لقوا ما عليهوش حاجة فأطلقوه فلما أطلقوه استأجر بيت في روما وقعد سنتين يبشر بالمسيح بلا مانع لغاية لما أسس كنيسة روما كما يذكر سفر الأعمال إصحاح 28 في آخر السفر أحسن واحد فيكم يقول إلى قيصر رفعت دعواي يعني بيتكل على ذراع بشري لا هو عايز يروح روما يروح روما بأسهل السبل على كل هذا كان بولس الرسول رجلا متواضعا لما راح لسترا وعمل معجزات افتكروه اله وقالوا الالهه نزلت من السماء واخذت شكل البشر وجابوا ذبائح عشان يذبح- يذبحوا ذبائح دي في اعمال الصح 14 فقال لهم يا جماعة احنا بشر زيكم احنا بني ادمين زيكم ربنا ده حاجة تانية فقالوا له يبقى انت مش اله مسكوه وقعدوا يرجموه لغاية لما ظن انه مات فسحبوه بره التلاميذ خدوه لقوه لسه عايش فما كانش يقبل الحاجات دي هو من جهة تواضعه ليه حاجات كتير تدل على انه كان انسان متواضع كان بيقول للخطاه الذين اولهم انا لما جه يتكلم عن قيامة المسيح قال آخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا لأني أصغر الرسل أنا الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا لأن اتخذت كنيسة الله أنا أصغر الرسل أنا الذي لست مستحقا أن أدعى رسولا لأن اتخذت كنيسة الله وقت التواضع يقول أنا ما استحقش أبقى رسول ووقت ما يقولوا له أنت ما تنفعش الرسول أنت تلميذ الرسل يقول أنا أفضل أنا عملت أحسن منه وفي رسالته إلى الأولى إلى تلميذه الأول تيموساوس الإصحاح الأول آية 13 قال أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا ولكني رحمت لأني فعلت ذلك بجهل في عدم إيمان مين ده اللي يبعت لتلميذه يقول له أنا كنت إنسان مفتري مفيش حد بيقدر يعمل كده لكن بولس الرسول عمل كده وفي كورنثوس الثانية الصح عشرة آية واحد يقول أنا نفسي بولس الذي هو في الحضرة ذليل بينكم وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم يعني وأنا بعيد عنكم بكتب رسائل متجاسر عليكم لكن أنا في الحضرة ذليل ويقول لهم أيضا ليتكم تحتملون غباوتي قليلا فأنا أغار عليكم غيرة الله وفي أحمال عشرين واحد وتلاتين يقول متذكرين إني ثلاث سنين لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل أحد ينذر الناس بدموع مش بسلاطة يقول اقبلوني ولو كغبي أقول كمختل العقل أنا أفضل ومن الحاجات اللطيفة انه في بعض رسائله مش بيقول الرسالة من بولس مرة بعت لفليبي قال بولس وتيموساوس يعني التلميذ من تلامذته حط اسمه جنبه وفي تسالونيك الأولى قال بولس وسلوانس وتيموساوس وبرضه في الرسالة الثانية كده بولس وسلوانس وتيموساوس في رسالته إلى فليمون يقول بدون رأيك لم أرد أن أفعل شيئا وقال له على أنسيموس اقبله لا كعبد فيما بعد بل أفضل من عبد أخا محبوبا آه، بولس الرسول يكاد يكون هو الإنسان الذي وضع أسس العقيدة المسيحية للناس أسس العقيدة اتكلم عن كل حاجة بطريقة مش كل واحد اتكلم فيها نطلب شفاعته وبركاته وتفضل نصلي